السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار إخواني وأحبابي أخواتي في الله كل عام وأنتم بخير ربنا يتقبل منا يا رب ربنا يجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا ربنا سبحانه وتعالى يبشرنا يبشرنا بقبول أعمالنا في الدنيا قبل أن نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد يعني أحد إخواننا وراجل غني يعني من الأغنياء وأول مرة في حياته بقى يعرف طريق ربنا وراح يحج فراح يحج فقعد في الحرم معاه ناس مرافقينه يعني فقعد في الحرم فشوية الظهر ادن قالوا له يلا يلا يا حاج بقى نقوم نصلي الظهر فقام صلى الظهر شوية قاعد العصر ادن يلا يا حاج نصلي العصر قام يصلي العصر شويه المغرب ادن يلا نصلي المغرب قال لهم هو في ايه احنا جايين نصلي ولا جايين نحج فعشان ما حدش يجي يا جماعه يقول احنا جايين نصلي ولا جايين نحج احنا جايين نصلي ونحج احنا جايين نعمل كل حاجه احنا مش جايين بس نتقابل مع بعض ونكلم بعض ونفتح قلوبنا لبعض احنا جايين كل حاجه في حياتنا تتقلب وكل حاجه في حياتنا تتغير لاعظم طريق ممكن ربنا يمن على انسان انه يصطفيه لاجله لما ربنا يصطفيك تسمعي عنه بصي لالوف مؤلفه من الشباب في حفله من الحفلات ولا ولا في اي معصيه ولا قولي اللهم لك الحمد انت اخترتني يا رب على كل دول انت مجرد انك انت تسمع عن ربنا ده اصطفاء من ربنا انك انت ربنا يختارك ان يفتح قلبك للهدايه في الزمن ده ده اصطفاء من ربنا يا جماعه يا جماعه اهل الباطل اتكلموا عن ايامهم الحلوه وقعدوا يوصفوا فيها وفي الاخر اللي غناها واللي مثلتها كلهم ماتوا وبقى ايه واتبقى ايه غير هذه الذنوب ربنا يغفر لنا جميعا ولعصاة المسلمين انما احنا لنا ايامنا الجميله احنا لنا ايامنا الحلوه احنا لنا مباهج حياتنا اللي لا يمكن حد يعيش زيها انت عارف انت عارف انت لو مشيت في طريق ربنا انت عارفه انت لو اخترت ربنا انتوا عارفين يا جماعه ده معناه ايه معناه ان ربنا اختارك ان ربنا اصطفاكي انت اي انسان يا جماعه فينا ممكن يبقى ايه ابو ذر الغفاري في اول اسلامه لما حصل مشكله بينه وبين احد الصحابه قال له ايه قال له يا ابن السوداء شتم الصحابي الرسول عليه الصلاه والسلام غضب قال له انك امرئ فيك جاهليه لا انت لسه انت لسه في الجاهليه يا ابا ذر مرت الايام ابو ذر صمم يتغير صمم ينقل صمم يطلع اصمم يوصل لاعلى مرتبه مرت الايام لغايه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذي لهجه اصدق من ابي ذر بقى ابو جا... ابو ذر اصدق هذه الامه اصدق الكره الارضيه كلها انت ممكن تتغير وممكن تتقلب وممكن تطلعي وممكن وهنقدر ان شاء الله يا جماعه يعني النهارده الموضوع اللي هناخده ما بين الاتصالات ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى موضوع ايامنا الجميله موضوع مباهج الالتزام موضوع جنه في الدنيا والاخره موضوع اللي هيلتزم الوقت هياخد ايه انت تعرف ان اول حاجه تاخدها ان حسناتك هتتضرب في 50 50 ضعف 50 ضعف ما كان عليه الصحابه يا نهار ابيض يعني انت دلوقتي سماعك لدرس دين 50 ب 50 درس من دروس اللي الصحابي كان ممكن يسمعها يا جماعه ده مش كلام ده ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام ان وراءكم ايام الصبر بيقول للصحابه كده في ايام جايه اسمها ايام الصبر النبي عليه الصلاه والسلام سماها ايام الصبر الصبر اللي هيلتزم فيها يبقى عايش في أيام الصبر للعامل فيهن أجر خمسين منكم خمسين ضعف قدكم قالوا له يا رسول الله بل منهم قال لهم بل منكم يا رسول الله منهم قال لهم منكم منكم انتم يعني انت الوقت شوف حسناتك بتضاعف في ايه من اول ما اخترت الطريق ده من اول ما دخلت في الطريق ده يا جماعه من الاحاديث اللي تخلع القلوب خلع حديث لله افرح بتوبه احدكم الرسول عليه الصلاه والسلام بيشبه فرح ربنا بتوبه كل واحد مننا برجوع كل واحده منكم بتوبه كل شاب برجوع كل فتاه بتوبه كل واحد بواحد كان في صحراء وكان معاه الدبه بتاعته وعليها اكله وشربه نام شويه وهي سرحت في الصحراء فاستيقظ ما لقاهاش خلاص هيموت خلاص هيعدم معنا اتصال يا إخواني س- أهلا وسهلا.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا حبيب قلبي اهلا وسهلا إكرام إكرام العسل اهلا وسهلا آه، يا دكتور أنا عايز أحكي قصة يعني بعدها تكون آه، أي يعني آه، آه، قبل الشبكة أكتر حاجة عندنا موضوع
انا بس الصوت مش واضح معايا اه الصوت مش واضح معايا لو سمحت يا اخواني بس هاتوا الصوت في ودني لما هيجي اتصال يا اخواني لله افرح بتوبه احدكم من عبد كان معاه الدبه وعليها الطعام والشراب وضلت في الصحراء خلاص هيموت خلاص هيهلك كانه اتحكم عليه باعدام بطيء بالظبط وبعد كده هو بيبحث عنها يجدها عالق اللي جنب بتاعها في شجره من الشجر فوقفت مكانها مش عارفه تروح ولا تيجي الحديث بيقول لك فاخذ بخطامها خد الخطام بتاعها ده كان واحد كان محكوم عليه بالاعدام يا جماعه واتحكم عليه بالنجاه زي في السعوديه كده لما واحد يحكم عليه بالقصاص وساعه تنفيذ الحكم يجي اولياء المقتول يقولوا عفونا عنه ده مش واحد رزق زوجه ولا مال ده رزق روح ده كانه روح كانه رزق روح رزق حياه العلماء قالوا لو في فرحه على وجه الارض اعظم من دي كان الرسول عليه الصلاه والسلام شبه فرح ربنا بالتائب بهذه الفرحه يعني ايه انت مش عارف ربنا فرحان بيك قد ايه الان انت مش عارف ربنا فرحان بيك قد ايه انت مش عارف وانت بتسمع درس دين ربنا فرحان بيك قد ايه انت مش عارفه وانت بتتخلصي من المعاصي وانت بتقبلي على الله وانت بتتوب وانت بتاخد قرار توبه انت مش قادر تتخيل فرح الله بيك فرح الله اشد من فرح اب فقد ابنه في حرب ولقى ابنه بيخبط على الباب وبيقول له انا راجع لك يا والدي ولله المثل الاعلى انت مش عارف فرح ربنا بيك قد ايه ما انتش قادره تتخيلي فرح الله شوفوا حته يا جماعه فاخذ بخطامها يعني مش هسيبك مش هسيبك تبعد عني تاني مش هسيبك ترجع تنتكس وتتوه وت- وتتشتت في الدنيا تاني انت كا- حاسه بقلبك الوقت فرح ربنا بيكي حاسس بقلبك الوقت فرح ربنا سبحانه وتعالى بيك يا جماعه يا جماعة أيامنا الحلوة أيامنا الجميلة مباهج الدين مباهج الالتزام أجمل أيام حياتنا وأعظم أيات حياتنا هنعيشها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى أنت عارف يعني أنت دلوقتي ربنا فرحان بيك والملائكة بتكتب لك خمسين ضعف نفس العمل ما كان يعمله الصحابة معنا اتصال يا إخواني السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ حازم أهلا وسهلا أهلا وسهلا ازيك يا أخت الحمد لله من فضلك يا شيخ حازم هو أنا كنت بصراحة مش ملتزم الأول ولما جيت الفترة الثانية سنة يعني الحمد لله التزمت وابتديت النقابة الحمد لله الحمد لله بس أنا دلوقتي أنا نفسي أحس إن ربنا راضي عني أو نفسي أحس إن أنا وصلت له بس مش عارفة أحس إزاي يعني مش عارفة أنا بحاول إن أنا أصلي والله قيام الليل وبعمل كل حاجة بس برضه حاسة إنه يعني ربنا كده مش راضي عني سبحان الله احاول يعني احاول بر- برضو لما جيت يعني اللي هي ايه اللي هي سوره الكهف كلها ونبئكم بالاخطرين اعمالها دي انا بخاف منها جدا يعني بحس ان انا لسه مش وصلت وساعات اعمل حاجات سيئه كتير وفي واجي بالليل واصلي برضو قيام الليل فانا مش عارفه دلوقتي انا كويسه ولا لا صالحه ولا لا او أنا مش عارفه اعمل ايه وعندي حكايه لما يكون في بنات جنبي مثلا مش ملتزمه ولا حاجه اخاف يعني بتكسف اقول لها كده غلط او كده صح يعني يعني فيها جبن شويه في الحكايه ديت فمش عارفه اعمل ايه خالص يعني وانا دلوقتي داخله تانية كليه و- ونفسي نفسي اطلب العلم بس مش عارفه مش عارفه اجيب يعني مش عارفه اوصل ازاي اروح الجمعيات ازاي و- ومين نفسي افسر القران واعرف تفسيره احاول ان انا اقرا شويه مع نفسي كده بس باجي فتره واروح مبطله تاني إيه، بقالي كتير بحفظ القران بس برضه مش عارفه اختم مش عارفه احفظه واكمله كده حفظ يعني وهنا مفيش دروس كتير يعني هي درس بس حفظ القران وبيبطل شويه ويبدا تاني فانا مش عارفه التزم بحاجه فهل هذا يعني ده ربنا فعلا مش راضي عني ولا ايه؟ نفسي افسر القران زي حضرتك كده ما شاء الله لما بتيجي تفسر القران بتبقى جميل جدا فيه نفسي انا افهمه كده. مشكله تانية ربنا يخليك يعني هو انا متقدم لشاب يعني هو مش ملتزم قوي كل اللي في امامي بيقولوا له ان هو يعني بي... ما بيهمش زوجاتهم خالص يعني ما شاء الله بيحترموهم قوي وكل لما اقول له ان انا مش موافقه يتصل بامي تاني ويقعد يقول لها انا متمسك انا عايز واحده صالحه كده يعني انا عايزه ابقى زيها فانا مش عارفه هو كده فعلا صالح ولا هو يعني بيكذب وهو عايز واحده ملتزمه وخلاص تخلي بيته ملتزم هو ملتزم ولا مش ملتزم؟
لا هو بصراحه مش ملتزم يعني هو كان بي- بيسمع اغاني وكان بيمشي مع بنات في الكليه فانا مش عارفه انا مش موافقه عليه خالص مم.
بس هو عمال يقول لي انا عايز ابقى زيك كده انا انا نفسي ابقى كده بس انا مش عارفه هو صالح يعني هو كده كذاب ولا هو فعلا نفسه يبقى كده طيب يا أخت جزاك الله خير جزاك الله خيرا يعني هي يعني اختنا يا اخواني يعني مثل مثل لملتزمات كتير جدا وملتزمين كتير جدا ان بعد فتره الالتزام الوقت ما فيش بيئه ايمان قويه يا جماعه تلم الناس ما فيش دروس كتير مستمره ما فيش بيئه فالالتزام عباره عن جهاد كل خطوه بجهاد ولكن انا ببشرك يا اختي وببشر كل اخت زيك وكل اخ بيحاول يوصل لربنا وبيحاول يلتمس رضا ربنا ولكن الموضوع صعب بالنسبه له ببشره بحديث بحديث من اعظم الاحاديث ان الله سبحانه وتعالى يقول ان عبدي فلان يلتمس رضاي الا ان رحمتي عليه فيقول جبريل وحمله العرش وملائكه السماوات الا رحمه الله على فلان تخيل ان ربنا يعلن اسمك في السماوات كلها ربنا يعلن اسمك في السماوات كلها ليه اصلك بتلتمس رضا ربنا اصلك نفسك ان ربنا يرضى نفسك ان ربنا يرضى عنك يا جماعه يا جماعه الجهاد ده اعظم ايام حياتنا واجمل ايام حياتنا معانا اتصال يا اخواني السلام عليكم عليكم
سلام السلام عليكم سلام ورحمه الله ازيك يا دكتور اهلا وسهلا مع حضرتك محمد من المنصوره ازيك يا حبيب قلبي اتفضل يا محمد الحمد لله ازيك يا دكتور انا عاوز ابدا حضرتك كلامي معاك بس ان انا اقول لكل شاب وشابه ان كلمه واحده ما اجمل الحياه في طاعه الله انا يا دكتور ما حسيتش بالكلمه ديت بجد الا بعد توبه توبة صادقه لله اقسم بالله ما حسيت بالكلمه دي الا بعد ما تبت توبه صادقه لله انا كنت يا دكتور مدمن معاكسه البنات ان انا اتكلم مع كل بنت احاول اجيب بنات كنت اتفاهم مع اصحابي ان انا اكلم ديت واجيب ديت وتليفوني مع ديت واجمل بنت واسمع الاغاني وامشي مع ديت وكنت كل مره والدتي كانت تقعد تبوخني وتقعد تقول يا ابني حرام عليك اللي انت بتعمله ده غلط وكانت بتخاصمني بالايام وبالليالي وبرضه كنت أ- اسمع كلامها مؤقت وخلاص هتوب حاضر بس ما كانتش تبقى صد- توبه صادقه لله كنت كل مره ارجع وانتكس فيها وابقى اسوأ من الاول لغايه ما ربنا من عليا وتوبت صح بس تبت توبه يا دكتور ان انا ما عدتش عاوز حاجه من الدنيا دي غير ربنا بعدت عن البنات بعدت عن الاغاني بعدت عن كل معصيه يعني تقر- يعني بتبعدنا عن ربنا بعدت عن التلفزيون اي معصيه حتى لو صغيره اقسم بالله بعدت عنها الاول كنت بقولها ماشي هتوب لا واقول دي معصيه عادي ما بعدش عنها دي ما بعدش عنها كنت بنتكس وارجع اسوأ من الاول انا بقول لكل واحد وبقول لكل واحده عاوز يبعد و- وعن الحاجات دي ويقرب لربنا بالله عليك بالله عليك اترك المعاصي وخد القرار ده انت مش هتلاقي حياتك ومش هتلاقي نفسك اقسم بالله الا في طاعه الله انا الحمد لله دلوقتي يا دكتور لقيت نفسي الحمد لله لقيت نفسي وبعيش اسعد لحظات حياتي دلوقتي وانا مع ربنا يا رب يا رب وبدأ من ربنا ان ربنا يثبتنا على اللي انا فيه ويثبت و- ويهدي كل شباب وبنات المسلمين اجمعين نعم و- و- واهدي الشكر لامي لان امي وقفت جنبي وامي دلوقتي بتساعدني وبتثبتني على اللي انا فيه ده ادعي لها وربنا يبارك لي فيها ويشفيها لي يا رب ان شاء الله يا باذن رب الله اللهم وبطلب من واطلب من حضرتك طلب يا دكتور اتفضل تقول لكل شاب وتقول لي ايه اللي انا اعمله علشان اقرب من ربنا انا دلوقتي الحمد لله لما بدات اقرب من ربنا واقرا قران و- واحاول اتعلم ان انا اقراه واحاول ان انا اجود القران انا حياتي اتغيرت مليون المية بقيت انسان تاني بقيت انسان غير اللي انا كنت عارفه محمد اللي انا كنت عارفه ده مات في محمد جديد اتولد لو لو, لو كل شاب حب يتقرب من ربنا عليك بالمصحف ما تفرقش المصحف بالله عليك خلي المصحف ده دايما في ايدك هتلاقي حياتك اتغيرت مليون المية انا كنت عايش حياة عايشة لكن دلوقتي الحمد لله الحمد لله والشكر لله ربنا من عليا ان انا لقيت نفسي ان انا الحمد لله دلوقتي يا دكتور اول مرة في حياتي ان انا اخش في الصلاة وازعل واعيط في الصلاة ان الصلاة بتخلص ما حسيتش ده فعلا إن لما تركت المعاصي كلها اقول لحضرتك بس قول لكل شاب وكل شاب, شاب بيلتزموا ازاي او ايه اللي يعملوه علشان يقربوا من ربنا وجزاك الله كل خير يا ربنا رب.
يبارك فيك يا محمد حبيب قلبي ربنا يبارك فيك ويثبتك والمشاعر دي تفضل دايما يا رب ما يبقاش فيه يعني لان يا جماعه يعني كان احد السلف يقول واهن يا ايام البدء ايام البدايه دي بتبقى جميله قوي يا جماعه فيها مشاعر عظيمه قوي يعني بصراحه محمد فكرني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بايام لما كان بيزور قبور البقاع وبيودع بيودع الاموات زي ما بيودع الاحياء وبيقول وددنا أن رأينا إخواننا الرسول جواه حق- الرسول ليك اشتاق ليك واشتاق ليكي الصحابه قالوا له يا رسول الله اولسنا اخوانك احنا اخوانك قال لهم لا اخواني لم ياتوا بعد ده لسه هيجوا بعد كده ليه يا جماعه ليه الرسول سمانا اخوانه عارفين ليه لان الرسول استحمل غربه الدين يا جماعه استحمل ان الدين يبقى غريب وهو يقف ويصمد احنا كذلك يا جماعه كل واحده هتستحمل غربه الدين كل واحد البنت اللي اتصلت في الاول وقالت اعمل ايه هي مش لاقيه البيئه الكامله محمد دلوقتي اللي عايز يعرف يعمل ايه كمان هتعرفوا يا جماعه ربنا هينور لنا الطريق بس نقدم ولو خطوه واحده لله سبحانه وتعالى مع المصحف زي ما محمد قال السلام عليكم السلام عليكم سلام ورحمه الله اتفضلي يا اختي دكتور حازم اتفضلي اهلا وسهلا
انا والله مش عارفه اقول لحضرتك يا دكتور حازم بس حضرتك كنت سبب التزامي في ايام دي في ايام رمضان بس انا خايفه ان انا ارجع بعد رمضان ومش عارفه اعمل ايه انا انا اتغيرت كتير والله يا دكتور حازم بس مش عارفه اعمل ايه يعني مش عارفه اثبت ازاي بعد رمضان وكان في طلب كنت عايزه اطلبه من حضرتك اتفضلي
عايزه يعني لو حضرتك يعني تتكرم ان حضرتك تجيلنا مثلا ال- ال- الكليات او ال- في المحافظات او كده حضرتك توصل ماله اكتر يا أخت؟
للشباب أي- معانا اي كليه عايزه ندوه اي جامعه خاصه عايزه ندوه اي معهد عايز ندوه مفيش اي مشكله خالص انا جاهز في اي وقت باذن الله اي وقت باذن الله سبحانه وتعالى يعني سواء جامعه جوه مصر جامعه بره مصر اي مسجد في اي قريه في اي عزبه في اي مكان يعني احنا لا نفرق بين مساجد الله ولا بين اي باب خير يا جماعه اي باب خير دي نصيحه لاخواني اخواني في الدعوه واخواني اللي لسه بادئين في الدعوه و- والكل واحد عايز يعمل حاجه لدين ربنا اي باب يتفتح قدامك ما تقفلوش اي باب اي باب خير اي درس في اي مكان اي ندوه في اي مكان مهما كان العدد صغير العدد كبير في مكان قريب في مكان بعيد دي وظيفتنا دي وظيفتنا ان احنا نموت نفسنا عشان نوصل دين ربنا للكل عشان نوصل نور طريق ربنا للكل عشان يا جماعه والله الواحد عن تجارب سنين الكلمات البسيطه اللي الواحد ساعات يقول طب وانا لو قلت ده هيحصل ايه الواحد يروح يقولها في مكان يفاجئ ان لها تاثير غريب الواحد حس مع مرور الايام ان اتكلم ومالكش دعوه الكلمه اللي انت مستثقل تقولها ديت ممكن تنقذ حياه انسان وتغير طريق انسان زي ما بنسمع من قصصكم انا التزمت بسبب شريط بسبب كلمه بسبب حاجه يعني يعني يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى نبقى ايجابيين في الدعوه الى الله لان وانت بتغسل طبق اول ايد بتنضف هي ايدك انت اكتر ما الطبق نفسه بينضف لما تشتغلي في الدعوه لما تبقى في معصيه مش قادر تسيبها ادعو الى الله في هذه المعصية ادعو إلى الله ضد هذه المعصية هتلاقي المعصية دي راحت من عندك لأن ربنا شكور السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا أختي الشيخ حازم اتفضلي أهلا وسهلا الحقيقه يا شيخ حازم انا كان عندي مشكله آه، انا الحمد لله بصوم وبصلي وبعمل كل حاجه ترضي ربنا آه، بس دلوقتي الحقيقه انا يعني لما اجي بعمل خير وكده بحس ان انا بعمل الخير دوت عشان خاطر ان ربنا يلبي لي الحاجه اللي انا ليا ديت يعني كل مثلا لما اجي ابكي وانا بقرا قران او ابكي على فعل خير او كده بحس ان انا آه، يعني بعمل كده عشان خاطر ربنا يلبي لي الحاجه ديت انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه عشان احس ان ربنا متقبل مني الدعاء ولا الصلاه ولا الصوم ولا اي فعل خير تخيل حضرتك انا لما اجي أ- يعني يبقى نفسي في شيء واجي اشتري او لا يعني استخسر الشيء ده فيا واقول لا انا اعمل بيه خير احسن لو اجيب نفسي لبس او حاجه او لا ده انا احطه يعني رحمه لوالدي وكده عشان والدي متوفي انا الحقيقه مش عارفه ربنا يعني احس ازاي ان هو ربنا يتقبل مني مش عارفه بصراحه
ربنا يتقبل منك يا أختي انا بشكر ويتقبل حضرتك منا جدا وبعدين انا والدي متوفي بقاله سنه عايزه اعرف اعمله ايه بالظبط يعني ايه احسن حاجه ممكن اعملها له انا بقرا له قران وبصلي له صلاه نافله والحقيقه هو بيجيني في المنام كتير بس انا نفسي اعمل له حاجه يشوفه بيها برؤيه صادقه يعني ان شاء الله إن شاء الله بإذن الله ربنا يتقبل يا رب يا جماعة دي مشكلة عندي كثير جدا من الناس جدا شباب وكبار وصغيرين يقول لك أنا لما ببقى محتاج حاجة من ربنا عبادتي بتزيد وأنا بعبد ربنا و- و- و- ويعني ونفسي إن ربنا يكرمني في الدنيا بسبب العبادة ديت هل ده كده نيتي فاسدة يا جماعة ده قمة اليقين يا اخواني ويا اخواتي ده قمه اليقين انك عارف ان الدنيا دي بايد ربنا فانا لما هاجي اطلبها انا هطلبها من ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ده ده اليقين يا جماعه بالعكس ده من اعظم المشاعر الايمانيه اللي تملا القلب ولكن احنا ما بنعبدش ربنا برضه عشان يدينا الدنيا بس بنعبده لوجهه بنعبده للفردوس الاعلى بحيث ان حتى لو ربنا برحمته يعني سبحانه وتعالى عالم ان يعني الدنيا اللي بنطلبها دي مش في مصلحتنا دلوقتي يبقى برضه احنا بنعبده ومكملين فما تخافيش يا اختي وما تخافوش يا اخواني بالعكس يا جماعه ده احساس رهيب انك تقوم الليل عشان مشكله تتحل انك تقوم الليل عشان مرض يشفى انك تقوم الليل عشان انك تقوم الليل عشان ربنا يبعت لك زوج انك تقوم الليل عشان ربنا يصلح زوجتك عشان ربنا يربي ولادك عشان يا جماعه ده من مشاعر اليقين العظيمه انت عارف انها بالله قال لا امال ايه هل من مستشفى في اشفيه هل من مستشفع اللي تضر او مستكشف اللي تضر فاكشفه ربنا بيعلمنا ان لما تبقى في مشكله دنيا عندنا او طلب دنيا نقول يا رب نقول يا رب ده ده اليقين يا جماعه ده اليقين ابشر يا اختي السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا ازي حضرتك اتفضل حبيب قلبي اهلا وسهلا اهلا آه، انا بح... انا بحب الحلاوه يا شيخنا انا بس عايز احكي قصه بس كده بدقايق معدوده اتفضل آه، شيخنا آه، انا كنت اولا وانا في كليه الطب جالي جالي واحد قال لي آه، تعالى في حفله ضخمه آه، آه، رؤساء الجامعات وال- آه، والعميد وجاي فيها كذا وكذا وكذا والموسيقار الفلاني آه، سبحان الله اهل الباطل يعني كانوا عمالين يسووا لي من واحد افكار وحاجات ان هي دي الحياه وهو ده الدين وه- وهي دي الدنيا وهي دي المعيشه سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى تاب عليا اللهم الحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى آه، تاب تاب عليا آه، آه، سبحان الله دخلت دخلت في جو تاني خالص يا شيخنا آه، جه شهر رمضان دخلت اعتكاف انت كنت اتعرفت رايح على الحفله تعمل اتعرفت ايه على على اخ طيب رايح الحفله تعمل ايه
انا كنت رايح حفله كنت رايح كنت رايح حفله اغني كنت رايح مغني مغني آه، دلوقتي أنت صوتك دلوقتي جميل اتفضل. دلوقتي مش سامع يا شيخنا إيه؟
صوتك جميل يعني فكنت رايح تغني كنت رايح اغني يا شيخنا دلوقتي بفضل الله انا انا دلوقتي بفضل الله امام في مساجد يعني اللهم لك الحمد يعني ما شاء الله ما شاء ف- الله.
فرب ربنا سبحانه وتعالى إيه- إيه، احنا بس الع- الع- ان ربنا سبحانه وتعالى كريم ربنا سبحانه وتعالى إيه، اللهم لك الحمد بدلني صحبه ثانيه تماما ما شاء الله اخوه يعني سبحان الله العظيم كلهم بيحبوا بعض في الله ربنا سبحانه وتعالى كريم يا شيخنا ان انا بحبك في الله يا شيخ حمزه الله يبارك فيك حبيب قلبي ربنا يبارك فيك ربنا يحبك جزاك يا الله رب ويجزاكم خيرا منه ربنا يبارك فيك حبيب قلبي يعني عارفين يا جماعه اخونا بيقول ايه دلوقتي بيقول محمد بيقول ان كل حاجه سبتها لله ربنا اداني اللي احسن منها انا سبت صحبه عشان ربنا ربنا اداني صحبه اجمل انا سبت حفله كنت هبقى مغني وكنت هضيع يعني المغنيين دول يا جماعه والله لو لم يتوبوا انا لم ارى اسوا من من من موتات المغنيين ولم ارى اسوا من خواتيم المغنيين يا جماعه ده موضوع خطير جدا المغني ده بينشر فساد لا يتخيل كميته لا يتخيل اثر اللي هو بيعمله في تدمير الدين في القلوب لا يتخيل اه ده كان هيبقى مغني أهو يا جماعه وواضح من صوته ان صوته جميل برضه يعني يعني بيقول لك انا بقيت امام في المساجد بقى بيمتع الناس بكلام الله بصوته يا جماعه كل حاجه هتسيبها لربنا ربنا يديك الاحسن منها كل حاجه هتسيبها لربنا ربنا يديك الاحسن منها يا بنتي يا بنتي من تركت شيئا لله عوضها الله خيرا منه عوضها مين الله الله اللي هيعوضك الله اللي هيبدلك الله اللي هيديك الله سبحانه وتعالى السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم اهلا وسهلا اتفضل اتفضل حبيب قلبي دكتور حازم معايا اتفضل اتفضل حبيب قلبي اهلا وسهلا ازي حضرتك يا شيخ اتفضل- اتشرفنا حبيب انا قلبي.
مع- معاك آه، آه، احمد آه، انا ق- قصتي بدات من آه، خمس سنين بفضل الله الحمد لله ربنا هداني للالتزام وقلت اتصل آه، يمكن حد ينتفع بال- بالحكايه اللي انا هحكيها بسم الله الرحمن الرحيم بدات ال- بدأ- بدات من خمس سنين انا كنت الاول آه، خلفيه سريعه عن عن حياتي قبل الالتزام كنت بعيد جدا عن ربنا وكان حياتي كلها مليانه معاصي و- وبكل بكل اشكالها وبكل انواعها يعني مختصرها ان انا كنت ب- بشتغل في مجال او بحاول احترف مجال التلحين والتاليف او ب- بالاخص تاليف الاغاني يعني الو ايه اتفضل اتفضل يا احمد
بعد بعد كده بدات بدات و- و- وكنت ب- برضه ليا م- آه، آه، شغل في مجال الرحلات كنت بعمل رحلات من المنصوره من الكليه وكده من من الجامعات وحاجات زي كده مم.
طبعا كان فيها بما فيها من كل من كل المعاصي اللي, اللي اي حد يتخيلها بالاضافه لبعض الحاجات الثانيه طبعا كل تقريبا ما فيش معصيه الا يعني الح... يعني اكبر الكبائر الحاجات البسيطه جدا اللي ربنا عافاني منها لكن ما دون ذلك نسال الله الغفران والمغفره كان كان كنت واقف في كل ال- كل الموبقات دي كلها بفضل الله ربنا انعم عليا بعد بعد بعد كده اهوت ب- بان انا دخلت ال- في في سنه يعني قعدت تلت- قعدت 13 ترم في الكليه كل ترم كنت بعيده بسبب طبعا فشل في الدراسه وعلاقتي وحشه جدا باهلي علاقتي وحشه جدا بكل الناس اللي حواليا ما كانش ليا علاقتي كويسه بس بالناس اللي اللي شايفين مبهورين بوبل مبهورين بالشاب اللي بيروش اللي, اللي بيشرب كذا مش مشاكل في كذا ويعرف بنات كتير وحياته فيها كذا وكذا وكذا من كل من كل الحاجات اللي ممكن الضغط اللي اللي بيعيشها اي شاب ومتخيل انها حلوه كان كل الشباب اللي حواليا تقريبا بيحسدوني على الحياه اللي انا عايش فيها وكان كل واحد بيبص لي على ان انا نجم او نجم او star وكان دايما كل الشباب بيلتف حواليا وكان ليا وكان ليا قوه كبيره جدا في التاثير على الشباب في, في الوقت دهوت وكان كل الناس بتحاول ت- ت- تقتدي بيا وكان كله فاكر ان انا اسعد انسان في الدنيا محدش يقدر يتخيل قد ايه الكرب والهم اللي كان جوه الواحد وانا لسه ما كنتش ساعات بحس ان انا ليه مخنوق كده انا مش, مش ما فيش حاجه ما بعملهاش ما فيش حاجه ما بعمل وكل ما ازهق من من معصيه ابتدي أف- افكر في معصيه جديده خلاص زهقت مثلا من الشرب الكذا اشرب حاجه تانية زهقت من البنات دهيت اشوف بنات تانية زهقت من كذا اشوف حاجه تانية وكل مدى أتقل- اتقلب في معصيه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه وهكذا ومفيش فايده المعصيه لذتها في لحظتها ما بتنت- ما بتنتهي مع مع مع, مع اقترافك ليه يعني البنت مجرد ما تتعرف عليها خلاص ما عادش ليها طعم كانت لذتها ان انت تعرفها وانها تبتدي تنبهر بيك وت- وتعجب بيك بعد ما قدرت تتعرف عليها وتتكلم معاها وتوصل منها اللي انت عايزه ايا كان اللي انت عايزه ده ايه ما اقصدش بيه الزنا ولا اعوذ بالله لكن اقصد ان الز- ايا كان اللي انت عايزه سواء انها بقى ت- ت- ت- ت- ت- ت- تحبك او ما تحبك أي- ايا كان مم.
بتنتهي ال- ال- اللذه بتاعت المعصيه دي ال- ال- ال- الاغنيه اللي انت بت- لسه لسه شاري الشريط بتاع مثلا فلان الجديد دهوت اول لما بتنزل الاغنيه بتبقى انت حاسس بانبهار- بانبهار في اللحن بتاعها والاغنيه و- وكلماتها وكلام من- بعد ما بتسمعها مرتين ثلاثه بتبتدي تدور على الشريط اللي بعته واللي بعته واللي بعته تك- تكتشف الهم اللي جواك والكرب اللي جواك انت لما تيجي تحط راسك على السرير او على المخده وتحس انك مخنوق مش قادر تنام ما تقدرش تتقلب يمين وشمال لحد ما تعمل عاده سريه والعياذ بالله اعاذنا الله كلنا منها علشان تقدر بس تنام عشان تهدك فتنام ساعتها الواحد كان بيحس ان هو غريب قوي الناس كلها فاكرين ان انا مبسوط الناس كلها فاكرين ان انا سعيد واقعد مع نفسي واتكلم مع نفسي انا لحد امتى وهفضل كده لحد امتى امتى الاقي السعاده ومش قادر الاقيها لحد ما ربنا من عليا في م- في, في يوم من الايام كنت في, في, في الترم ال 14 يعني انا كنت دلوقتي عدى عد عليا في الكليه ثلاث كنت دلوقتي في سنه رابعه او يعني إحنا- احنا كليه آه، خمس سنين دي رابع سنه يعني وانا في الترم الاولاني من- من رابع من رابع سنه دهيت وكان السنين اللي فاتت دي كلها كل ترم است- يعني كل سنه في سنتين يعني ال- ال- الاولى مرتين ثانيه مرتين ثالثه مرتين فشل في كل ح- في كل حاجه في كل المجالات فحضرتك معايا يا دكتور ايوه معاك اتفضل يا احمد بس ف- فبعد كده في, في اليوم ده هو رحنا نذاكر ماده مساله صعبه عند عند عند اخ زميلنا وكلام من ده واحد صاحبنا يعني المهم كان في البيت ده هو في اخ واحد ملتزم شاب ملتزم نور الهدايه على وشه بشع المهم ان هو جه يكلم اللي حواليا عشان الصلاه وكلام من ده طبعا منظري شعري الطويل وال- وال- والحاجات اللي لسه في ايديا واللي في رقبتي و- و- و- و- و- والسواد اللي تحت عينيا والسيجاره اللي ما بتسرقش بقي ما يديش اي حق أي حق ان حد يوجه لي اصلا كلام وانا حتى فعلا ما كنتش باخد الكلام الدين ده كانه ماليش علاقه بيه يعني لو حد بيتكلم مع حد انا امي كانت بت- بت- بت- بتبكي بدل الدموع اكتر من مره عشان اصلي بس كنت اقف على السجاده عشان ابين لها ان انا مصلي لما تيجي تفتح الباب واول لما تخرج من الباب اقوم شايل السجاده ف- فقعد يتكلم معاهم المهم هم كلهم ايه يعني ايه بداوا يستجيبوا معاه شويه انا طبعا ايه ما بي- ما بيكلمنيش ولا انا ب- ولا انا بعتبر الموضوع قصتي لحد ما جينا الساعه 2 او 3 الفجر او قبل الفجر بحاجه بسيطه يعني وانا قاعد بحاول اجمع الحفظ والكلام ده مش قادر مخنوق عايز ادعي ربنا ومش قادر مش نافع وماليش حد ماليش حد احساس الفقدان انك فقدت كل حاجه وكل حد ما فيش حد حد يقدر ينجدك في الوقت ده هو انت داخل امتحان بكره الصبح والفا- وال- وال- والترم ال 14 وهتسقط تاني وانت هتفضل تسقط انت بقى انت بقى سنك فرق بينك وبين زمايلك اللي في الكليه ثلاث اربع سنين ما عادش نافع ومش قادر ففضلت احاول أ- عايز أ- اخرتها دموعي بدات تنزل فالاخ اللي كان الملتزم ده هو كان كلهم بقى دخلوا ناموا خلاص خ- حفظوا وذاكروا ودخلوا ناموا وانا لوحدي اللي قاعد سهران والاخ ده خارج عشان بقى بيجي صلاه الفجر او كده فخارج من اوضته وشاف الدموع على عينيا ف- ف- ف- ف- فحس انها فرصه فجاي يكلمني وبدا يكلمني مع ربنا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا المهم انا يعني قعدت طبعا انهاره يعني أو- أص- مش انهاره اصده بكل الطرق لان انا ما بحبش حد ايه ي- احس ان حد بيأثر فيا انا بأثر دايما في الناس ما حدش يأثر لا، فيا لا.
ففضلت اصده واتريق عليه وأست- واخسر وأخسر- وأخسر- واسخر من الكلام اللي بيقوله المهم يعني ال- ال- الخلاصه طبعا الحوار كان طويل في اخره آه، عرض شويه لحته النبي عليه الصلاه والسلام كنت معاك كنت تحب تبقى معاك المهم في اخره خالص طبعا لاني معرض عن كل الكلام ومفيش اي حاجه وبتريق عليه واقول له الكلام ده اولى ابتدائي انا كنت متربى انا وانا صغير كنت في السعوديه وعارف الكلام انت بتقوله ده كله وعارف ان الكلام اللي انا بعمل حاجه كلها حرام انت عايزني عايزني التزم ازاي عايزني اسيب الاغاني عايز اسيب ال- ال- ال- ال- ال- التلحين اخيرا بعد ما خلاص اغانيها تنزل في السوق ولا كلام من ده عايز اسيب الكلام ده عايز اسيب الح- الرحلات عايز- انا ابني بص انا عايز صرح شوية يا حرام أحمد.
حرام وانا عارف انها حرام مم.
نعم صرع شويه اتفضل اه اه بس ف- ف- فالمهم يعني قام قال لي قال لي آه، وهو بيسيبني قال لي انا انا عايز اقول لك حاجه واحده لما اسيبك قلت له ايه؟ قال لي خلي بالك ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بس خد بالك انا ممكن اكون اخر رسول في الوقت ده دكتور حازم حسيت ان جسمي كله بيتنفض وبدات البكاء ينت- ين- ين- غصب عني ينطلق من عينيا بش- بشكل زي زي الطوفان حسيت ان الموت قرب قوي وحسيت ان انا كاني واقف بين ايد ربنا وبيقول لي انا بعت لك واحد يقول لك انا اخر رسول حسيت ان انا خايف وبترعش وجسمي كله بيتلفظ ما قدرتش اتمالك نفسي من البكاء فطلبت منه انه اصلي المهم قال لي طب خش ت- اغتسل وصلي وكلام من ده ده, ده كان موقف قبل التزامي بحوالي ثلاث اربع شهور من المواقف ال- ال- اللي اثرت فيا واحب اذكرها لل- لل- للناس اللي سامعيني دلوقتي ونفسي اقول لكل واحد خلي بالك انا ممكن اكون اخر رسول خلي بالك انا ممكن أكون- دي تكون اخر فرصه ليك ما تقتلهاش ما تبعدش عنها خلي بالك دي اخر فرصه ولو ضاعت منك مش هترجع تاني بعدها المهم بت- بت- عدى كام شهر وطبعا الت- بدات اصلي يومين ثلاثه وبعدين او اكتر شويه وبعدين بعد كده رجعت تاني اسوء مما كنت و- وبدات أ- أ- أ- أ- اغطس تاني في في حياتي اللي فيها كل كل العواصف والكلام من ده. بعد كده آه، ظهرت آه، النتيجه باختصار المهم آه، بعد بعد ال- بعد ما بدات التزم يعني بعد ما ظهرت النتيجه وسقطت وشويه حاجات احداث حصلت المهم ان انا المو- الموقف اللي انا المواقف اللي انا بحب أ- أ- اذكرها هي اللي اذكرها على اساس انها ت- ت- تنجز في الوقت يعني فانا جيت يوم اول يوم اول يوم صلاه فجر انزل اصلي رحت صليت في المسجد اللي جنب البيت انا يعني قلت اول حاجه لما بدات اخد قرار مش اني التزم اني بس اصلي قلت انا هصلي فقلت عشان ما ما اقعش زي المره اللي فاتت هصلي في المسجد فبدات اصلي فعلا من اول يوم قلت انا هصلي كل الخمس فروض في المسجد مفيش فرض هصليه في البيت وبدات استعين بصحبه صالحه يا جماعه رنوا عليا ساعه ساعه الصلوات قال كل الصلوات لاني ما بسمعش الاذان لسه وداني ما- مش مش واخده انها تسمع الاذان فما بسمعوش رنوا عليا فبقوا يرنوا عليا اصحابي دولت وانا ايه انزل اصلي في المسجد وهكذا فاول اول اول صلاه فجر اول يوم خالص صليت فيه الفجر في المسجد لقيت يعني لقيت دي استخير عادي من ربنا سبحانه وتعالى ما كانش ما يعني ابعد بكتير من مني وابعد من, من ان انا استهله ان انا في اول صلاه ابص الاقي ان ال- الامام بيقرا بيقول الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما, وما نزل من الحق انا حسيت ان انا ساعتها مش قادر امسك نفسي من البكاء وايه انا انا ايه عشان يا رب تبعت لي الرسائل دي كلها لدرجه ان انا دايما كان جوايا سؤال ليه كده يا رب؟ ليه كده مش هتراب؟ ليه كده انا انا, أنا ما استاهلش ده؟ ليه انت بتعمل معايا ليه كده؟ انا اقل بكتير من ان انت ت- ت- تودي لي انا الرسائل دي انا انا اللي بقالي بقالي دلوقتي حوالي 15 سنه بعصيك بكل انواع المعاصي انا اللي بقالي 10 سنين او او او, أو اقل او اكثر بحاجه بسيطه بصد عنك انت من انت كل لسه معاك النواحي دقيقه يا احمد
نعم.
لسه معاك دقيقه
بس ف- ف- فالمهم آه، آه، آه، آه، سمعت ال- كده بعد بعد الصلاه لقيت اخ يعني وجهه وجهه فيه نور وكان يعرفني فجه سلم عليا وكان وشي مكتوب عليه ان انا زهق- تائب سبحان الله انا ما اعرفش ربنا كان بعته لي ولا ايه جه قام سلم عليا وقام حاضرني حضن جامد جدا كانه في دفء الدنيا كلها حسيت فيه بكل معاني الراحه والدفء و- و- و- وكده وبيقول لي الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه ياها هو انا كنت تايه قوي للدرجه دي هو انا كنت بعيد قوي كده الحمد لله على السلامه دي الواحد كان تايه الحمد لله على السلامه دي الواحد كان بعيد قوي ورجع من سفر الحمد لله على السلامه وهو عارف منين ان انا راجع هو عارف منين ان انا مش مجرد صوت سجل وخلاص عارف عارف منين ان انا راجع ون- وناوي الرج- ونا- وناوي الرجوع انا انا مش هقدر أ- اخش في تفاصيل كل حاجه في في- آه.
في في قصه الزمن اللي الوقت يعني لكن انا عايز اقول لكل شاب وكل كل بنت بتسمعنا او اخت بتسمعنا افتكر افتكر- افتكر اللحظات ديت او افتكر اللحظات ديت وقول انا امتى هبقى- امتى بقى حد هيقول لي الحمد لله على السلامه اقول له انا من أهل الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله اخر حاجه يعني في في اقل من نص دقيقه ان شاء الله يعني كنت كنت بدات احاول التزم بقى مع صحبه وكلام من ده وراح احضر معاهم درس ل- ل- ل- ل- لشيخ عندنا في المنصوره إيه، و- و- وبقيت احضر احضر على دروس وكلام من ده ال- ال- ال- ال- ال- سبت سبت سبت يعني ايه سهره امتحان وكان المفروض ان انا اذاكر يوميها قوي وكلام من ده ف- ف- فالمهم ايه ما رحتش الدرس وقعدت ذاكرت وكلام من ده و- و- ولا ولا محتار تاني يوم الصبح خدت الشريط بتاعه شريط الشريط بتاعه إيه، ورحت وانا في الد- وانا في الامتحان اللي وراه سمعت في السكه فلقيته بيقول يعني انتوا جيتوا ليه, ليه انتوا جيتوا ليه هنا النهارده المفروض ان انتوا تكونوا في في المذاكره بتذاكروا وكلام من ده ف إيه، بس والله اللي جه النهارده حسبها صح ف- ف- فانا حسيت ان انا حسبتها غلط الامتحان اللي وراه على طول قلت انا هحضر درس ما من حصل وفعلا قعدت ارص على نفسي جامد جدا في المذاكره ورحت حضرت الدرس المهم خلاص الموضوع ان انا بعد بعد ال- رحت الامتحان وانا منشرح جدا وحاسس ان ربنا معايا وبمعيه الله وكلام من ده اتحليت زي الزفت دخلت الامتحان الامتحان نص سدس الامتحان يعني هم ست مسائل انا ست مساله واحده بس اللي اشتغلت فيها أحمد حط الامتحان وانا حبيب قلبي.
مقبل يعني نعم.
ربنا يبارك فيك ويعني القصه بتاعتك مليانه حاجات جميله قوي بس احنا يعني ايه هنقف مع بعض لحد هنا حبيب قلبي معلش طيب و- وجزاك الله خيرا يعني ال- القصه بتاعت احمد يا جماعه فعلا مليانه حاجات كتير يعني واحد بيطلع رحلات وواحد يعني بيعمل كل معاصي الشباب واحد يعد قدوه للشباب ولما ينقلب بفضل الله احنا سامعين برضو اسلوبه الجميل بفضل الله يعني ان شاء الله باذن الله يبقى مشروع واحد بيدعو الى الله سبحانه وتعالى زي ما واضح من كلامه يعني يا جماعه سبحان الله بيقول لك انا انا انا كنت حاسس ان ماليش حد انا حاسه ان انا يتيم زي الكلمه اللي سمعناها اول امبارح من واحده اتصلت بينا بتقول انا حاسه ان انا يتيمه انا حاسه ان انا ماليش حد انا حاسه ان انا لو وقعت في مشكله مين اللي معايا ومين اللي هيقف معايا ومين اللي هينقذني من اللي انا فيه ده اسوا احساس العاصي بيمر بيه بعد كده بقى لما يعرف طريق ربنا يشوفه المشاعر هو مش عايز يقفل مش عايز يبطل كلام ليه لانه هو عايز ينقل المشاعر اللي جواه والمشاعر اللي عاشها يعني يا جماعه مفيش اعظم ولا اجمل ولا اروع من طريق الدين وطريق التوبه وطريق الوصول لله سبحانه وتعالى زي ما بقول لكم فعلا دي اجمل ايام حياتنا اروع ايام حياتنا انت انك تسمع عن ربنا ده اصطفاء انك تسمع عن ربنا ده اصطفاء انت ربنا بيختارك ربنا بيفتح لك الباب كون انك انت عايز تدخل او مش عايز تدخل دي قضيه فرصه عمرك وانت تضيعها او تقبلها او تاخدها يا جماعه سبحان الله العظيم في حياه اجمل من حياه الرسول عليه الصلاه والسلام مشتاق لك فيها مشتاق لك وددنا ان راينا اخواننا الرسول مشتاق لك يعني اللي مشتاق لك عليه الصلاه والسلام لما يراك على الحوض هيكلمك ازاي هيحضنك ازاي الحضن اللي احمد يعني كان بيتكلم عليه من اخ من الاخوه امال لو الحضن ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك الحمد لله على السلامه والحضن ده والنبي عليه الصلاه والسلام بيحضنك زي ابوك حبيبك اللي بيحضنك عليه الصلاه والسلام تخيل طريق الرسول مشتاق ليك وربنا فرحان بيك لله افرح بتوبه احدكم واجرك بيضاعف والملائكه بتكتبه وربنا بيعلن لاهل السماوات كلهم سبحانه وتعالى الا ان فلانا يلتمس يلتمس رضاي الا رحمتي على فلان جبريل وملائكه السماوات السبعه وحمله العرش يقولوا الا رحمه الله على فلان يعني كل الملائكه عرفتك وكل الملائكه عرفتك ليه لانك انت عايز اوصل لك يا رب عايز ارضيك يا رب جاي لك راجع لك يا رب على بابك يا رب معاك يا رب حياتي كلها تبقى عشانك يا رب لما بتبقى دي حياتك وحياتك تتبدل شوف انت بتاخد ايه يا جماعه يا جماعه طريق الدين ده كله مكافآت كله حوافز من الايات اللي بتاثر فيا كواحد بيدعو الى الله وكاي انسان لما بقرا قول الله انا اعطيناك الكوثر يا رب ده الكوثر ده يمكن اعظم انهار الجنه كلها ونهر عظيم ده حوض النبي يوم القيامه اللي بيسقي مليارات المسلمين منه عليه الصلاه والسلام ده ده حاجه كده فرع فرع من فروع الكوثر بس امال الكوثر اللي عليه قباب اللؤلؤ على جانبيه النبي عليه الصلاه والسلام هيستضيف امته على ضفاف نهر الكوثر عليه الصلاه والسلام عشان ينعمهم بنعيمه اللي ربنا اداهوله تخيلوا يا جماعه نهر الكوثر ده كله ربنا اداه للنبي ليه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لما النبي عليه الصلاة والسلام اتشتم في الدعوة الجهرية لما أوذي في السنين بتاعة الجا- الدعوة الجهرية لما اعتدي عليه في سنين الدعوة الجهرية والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت ربنا قال له إنا أعطيناك الكوثر يعني إيه مكافأة ثبات حوافز ثبات في فترة من الفترات مش حوافز ثبات الدعوة كلها مش حوافز صمود الدعوة كلها ده فترة من الفترات الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت فيها لأجل الله ربنا قال له إنا أعطيناك الكوثر طريق كله مكافآت يعني الكوثر ده تقدروا تعتبروه مكافأة ثبات مكافأة ثبات النبي عليه الصلاة والسلام لما ثبت في هذه الفترة وصمد لوجه الله ربنا اداله الكوثر أقول يا رب لما بقرأ الآية دي إنا أعطيناك الكوثر أقول يا رب يعني أنا كل فترة هصمد فيها يا رب وهثبت وهصبر عشانك وهتحمل يا رب ونعيش في واقع كله معاصي كله أخ امبارح جاي لي في جلسة الضوء بعد الفجر يعني بيقول لي أنا كل ما أشوفك ألاقيك زعلان ليه؟ يعني أنا في القاهرة الوقت مش في بلدي أنا كل ما أشوفك ألاقيك زعلان ليه؟ بيقول لي يا دكتور حازم إحنا اللي بودنين هم اللي بودن واحدة سبحان الله حسيت إن يعني يعني أنا بفرح أوي لما أحس يا جماعة إن إحنا حاسين ببعض وإن إحنا حاسين بهموم بعض وإن همومنا واحدة وإن ربنا جمع بينا على قلب واحد يا جماعة سبحان الله الواحد لما بيشوف الواقع الوقتي وإحنا بنحاول نكافح عشان الخير يرجع تاني عشان الأصل مش إن القنوات الدينية هي اللي يبقى جماهيرها أقل والناس عليها أقل لا يبقى القنوات الدينية دي كل الناس هتموت عليها من المناظر اللي تقهر قلبي يقول لك حفلة دبي المغني الفلاني خد 3 مليون دولار في ليلتها اقول يا رب امتى درس الدين الناس مستعدية تدفع 3 مليون دولار عشان تدخله ده مستعد يدفع 1000 وده 1000 وده 1000 عشان يسمعوا ساعة توصلهم لربنا الشباب دول دفعوا 3 مليون دولار عشان ده هو يمتعهم ويغني لهم يا رب امتى الناس رغبتها هتتغير امتى الناس قلوبها هتتغير امتى يا رب امتى يا رب هنشوف ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا يمكن والله يا جماعة يعني احنا في- في باب فتح قلوب يعني والله يا جماعه يمكن اكتر ايه بكتني في كتاب ربنا كله واثرت فيا في كتاب ربنا كله في كله من يوم ما التزمت حتى الان ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا لما الواحد وهو بيقراها في الصلاه يغمض عينيه ويستشعر كده الوف جايين من فرنسا يسلموا الوف الشباب بيلتزموا النادي الفلاني اتقفل لان كل الشباب التزموا معانا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أنا اختي عندي- اهلا وسهلا عايزة أحكي إن شاء الله العقبات اللي قابلتني في التزامي آه، لعل كده أخواتي يسمعوني يوفروا سبحان الله من 8 أو 10 سنين التزام في سنة واحدة جزاك الله خيرا اتفضلي آه، آه، آه، سبحان الله أنا كنت الأول مش ملتزمة خالص آه، آه، زي ما بيوت كتير موجودة سبحان الله كان كان مثلا بيجي لنا محافظ قرآن البيت لكن كان في ازدواجية يعني كان التلفزيون عادي مثلا الموسيقى عادي فسبحان الله فتربينا على كده فكنت انا تعيسه جدا كنت ببكي كتير جدا جدا جدا ومعرفش انا حزينه ليه لحد يمكن ثانوي وكنت دايما انا من الناس اللي بتفكر كنت قاعده ادور يعني قاعده ادور ازاي ابقى سعيده فسبحان الله لحد ما بدات التزم يمكن في اخر ثالثه ثانوي إيه، لكن الطريقه كانت غلط يعني صاحبت واحده ملتزمه لكن برضه عندها ازدواجيه يعني كان كان ظاهريا ملتزمه لابسه عباية فضفاضه لكن الاغاني عادي جدا النادي عادي ال- سبحان الله المكياج عادي وكانت فطرتي مش قابله ده لان انا كنت دايما بصدق من جوايا بدور على الحقيقه يعني سبحان مم.
الله الدين ف- دين مم.
نعم الدين دين اتفضلي اتفضلي اه سبحان الله ف- فمن فطرتي ما كنتش بتقبل ده وكنت لسه في نفس حالتي اللي هو يعني سبحان الله ما- ملهاش وصف غير صدري ضيقا حرجا كأن- كانما ساعه في- في السماء سبحان الله ك- كان صدري ضيق جدا و- وكنت اتمنى الموت كتير جدا جدا وكل ده انا مش مرتاحه يعني انا بدات لكن مش مرتاحه وفي نفس الوقت ده برضو كنت بسمع ناس كتير جدا فكنت آه، سبحان الله كان في كلام آه، آه، للاسف يبقى في شبهات برضو فبرضو فضلت مش مرتاحه سبحان الله آه، لحد ما وانا بدور على الحقيقه لحد ما سبحان الله كنت بدور فالواحد وهو بيدور ربنا سبحان الله بيعلمه وبيمحصه كده لحد ما اشتغلت في اربع اماكن كبيره جدا عمل خيري لكن الاربع اماكن دول كان فيهم اختلاط دي من الشبهات اللي قابلتني فالاربع اماكن دول فيهم اختلاط والاختلاط طبعا يعني انا مش عايزه اقول لحضرتك ضرره على القلب عامل ازاي فكل ده انا عماله بالظبط كده زي اللي ب... اللي بتمول آه عربيه بس بدل ما تحط بنزين بتحط بنزين بنزين والبنزين فيه عصير فالعربيه ما بتمشيش يعني كل ده انا عماله ابذل مجهود طول اليوم آه مثلا صلاه وقران وعمل خيري لكن في موسيقى في البرامج اللي انا بتفرج عليها وفي شبهات في حجابي لان انا كنت ما بدات البس كنت بلبس حاجه من غير زينه وما الى ذلك حد قال لي ما تشدديش ده احنا دعوه بالحال ده احنا ما اعرفش ايه آه، والناس بتقلدنا فسبحان الله فاشتبهت عليا الامور فكنت كانت عبايتي تتزوق شويه آه، سبحان الله انت هتشددي على نفسك امال ربنا عمل من وراء حجاب ليه وعمل آه، غض البصر ليه ما هو اكيد عشان هنتعامل معاهم فكل دي شبهات وقعتني 8 سنين يعني 8 سنين انا بدور على غذاء روح مش موجود يعني ما تربيتش عليه في طفولتي وروحي عطشانه جدا جدا فسبحان الله انا عماله ادور بس بمول نفسي غلط ب- يعني بغذي روحي غلط ر- روحي مش متقبله الصلاه والقيام مش مت... يعني مش عارفه ت... ت- تتساقى بيه مش حاسه بيه مش حاسه كنت اسمع الانس بالله والشوق الى الله اقول ايه ده انا مش حاسه يعني انا مش حاسه كنت ابكي جامد ب- في رمضان بس سبحان الله في الصلاه و... وف... و... وفي غيرها من الاوقات وانا ب- ببكي على حالي يعني انا مش ببكي من خشوع انا مش عارفه اجيبه سبحان الله عشان كل الشبهات اللي قابلتني دي فسبحان الله لحد ما كنت في كل مكان اروحه آ- اجي تتمكن لي الدنيا وقبل ما تتمكن لي يعني سبحان الله يمكن برضو عشان انا كنت بدور على الحق بصدق يعني كنت اسال ربنا بصدق اقول له يا رب يعني انا ما كنتش لسه عارفه ما كنتش لسه اتعلمت اعرف ربنا ازاي والعلم وشيوخ مم.
الثقات كل ده انا لسه مش عارفه سبحان الله فكنت حتى يعني من الشبهات من الحاجات الغريبه اللي سبحان الله اللي اللي كانت حصلت لواحد ان آه، ما انت ما حدش شايفك ما تنضفي حواجبك انت عامله كده ليه هو هي- هو ده الدين ما ده الدين نظافه سبحان الله عايزه اقول لحضرتك إن المواقف الغريبه اللي جر- يعني حصلت لي آه، ان انا صليت انا كنت دايما اصلي استخاره على اي حاجه اعملها في حياتي كنت دايما اصلي استخاره صليت وقلت له يا رب انا ما اعرفش وفي ناس عماله تقول حلال وفي ناس عماله تقول حرام وانا ما اعرفش والله يا دكتور صحيت تاني يوم حاسه ان شكلي دميم حاسه ان انا مش عايزه حد يشوفني ابدا في الدنيا لحد سبحان الله يعني دي م- م- ومواقف من دي كتير في حياتي لعلي عشان كنت برضه بدور على الحق من جوايا وفطرتي مش متقبله غير الحق يعني غير الحق ما كنتش اتقبله وبعدين اه وبعدين سبحان يا أختي الله.
اتفضلي اه
وبعدين سبحان معاكي الله دقيقة كمان.
لحد نعم حضرتك معاكي دقيقه كمان اتفضلي سبحان الله يعني فسبحان الله لحد ما ما, ما سبت كان كان كل مكان اسيبه اشتغلت اربع مرات يمكن اشتغلت آه، سبحان الله آه، كنت هشتغل في في الجورنال وشفت رؤيه منعتني اروح وسبحان الله لحد ما ربنا فتح عليا وسبت كل الحاجات دي لله سبحان الله ويعني انا مش عايزه اقول لحضرتك الف- فتوحات ربنا عليا كانت عامله ازاي انا يمكن يعني يعني ما كنتش اتخيل ابدا في حياتي ان انا اشتغل في الدعوه وربنا يمكن لي وربنا ينصرني آم، ما كنتش اتخيل ان المشاكل اللي انا كانت مأزمه حياتي دلوقتي يمكن لسه موجوده بس يمكن عشان الواحد ارتقى بمشاكله بقت مشاكله الامه سبحان الله همي يعني يمكن ده هم اكبر بس قلبي مطمئن سبحان الله لو حضرتك لو اي حد في الدنيا قال لي آه، فلان هيعمل لك كذا ولا انت مش هتقدري تعملي كذا ولا الدين مش كذا سبحان الله انا ما يهمني ابدا سبحان الله يعني يمكن سبحان الله ربنا سخر لي كل شيء حواليا سبحان الله يمكن انا كنت عيانه وكنت ب... ب... كنت م- يعني عيانه حاجه جينات في الجينات بتاعتي و... وكان عندي قولوني عصبي جدا لدرجه ان انا برجع كتير وكده سبحان الله كل الحاجات دي انا شفيت منها انا الدواء بتاعي جيناتك ما باخدوش سبحان الله ما باخدوش والله يا دكتور سبحان الله يعني يعني انا اتفتح لي فتوحات يمكن قبل ما بدا الدعاء اتمنى حاجه غير منطقيه في سري والله تتحقق طيب يعني, يعني- احنا احنا يعني هنغلق المكالمه على كده يعني لانك انت قلت ما- كم معلومات كبير ربنا يجزيكي كل خير يا اختي وربنا يتقبل منك يعني اختنا يا جماعه يعني القصه بتاعتها انا حاسس وانا بسمعها اه، احساس الصراع انا شفته في شباب كتير بيبقى جواه طاقه كبيره جدا تجاه الدين ولكن عايش في صراع هو مش قادر يتنازل عن كل اللي هو فيه وفي نفس الوقت رغبته الى الله اقوى من كل اللي هو فيه فكل حاجه بيسيبها في سنه يقعد سنه عما تقتنع ان المكياج ما ينفعش وبعد كده سنه عما تقتنع ان الطرحه بالمنظر ده لازم تبقى اوسع وبعد كده سنه عما تقتنع ان الداعيه الفلاني اللي يعني الدنيا عنده مخلطه شويه ما عادش ينفع تسمع له وبعد كده سنه فهي قاعده كل شويه تسيب بس بتسيب بالعافيه بتسيب لغايه ما في الاخر برضه بنقول لها الحمد لله على السلامه يعني ال ال المشكله بتاعت اختنا دي يا جماعه هنقولها ان شاء الله في درس اللي هو night club اسلامي اسلامك night club ان شاء الله درس جاي قريب يعني عن ال- اللي هو الدين لما يدخل مع مع عدم الدين بقى لما الدين يتهد بالدين لما الدين يبقى ايه الاختلاط ماله ومالها المعازف ومالها والدين يتفرق من محتواه وبنت زي دي تفضل 8 سنين تايهه وشاب يفضل تايه انا بدعو كل واحد كل واحد منضم لنشاط ديني في اختلاط في معازف في داعيه بيقول له ان ده وده وده وده ده مش حرام دول هيضيعوا وقتكم وهيضيعوا عمركم وهتلفوا وهتوهوا بعد سنين هترجعوا بس هتبقوا زي اختنا اللي اتصلت دلوقتي ندمانه على 8 سنين راحت كان زمانها سابقه في طريق الدعوه 8 سنين عموما الحمد لله على السلامه والواحد فرحان باخوانه والله يا جماعه السلام عليكم السلام عليكم ال- الاتصال فصل يا اخواني يعني انا بقول لاختنا اللي اتصلت ديت الحمد لله واخواتنا اللي زيها دلوقتي وال- والبنات والاولاد والشباب اللي زيها دلوقتي الشاب اللي, اللي, اللي يطلع قافله خيريه و- وراكن ال BM على جنب وده راكب مرسيدس على جنب وطالع يبني سقف في, في قريه من قرى الصعيد وهو مش عارف يعمل ايه يا جماعه من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يعني انت عايز الدنيا عايز مستعجل مستعجل عايز شهواتك في الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء مش كل اللي انت عايزه هتاخده اللي ربنا يشاء لمن نريد مش كل واحد عايز الدنيا ياخدها ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا طب انا عملت ايه يا رب اردت العاجلة هو يا رب حب الدنيا حرام ايوه حرام حب الدنيا كبيرة ايوه كبيرة قال لا امال اعمل ايه ما اقبلش الدنيا اقبلها بس قلبك ملوش دعوة بيها ملوش دعوه بيها طب ومن اراد بقى الاخره قلبه كان مع الاخره وسعى لها سعيها يا جماعه مش كل واحد بيقول اخره ماشي صح مش كل راعيه بيطلع يكلم الناس ماشي صح في دعاء اللي هيمشي وراهم هيودوه جهنم والعياذ بالله هيودوهم في داهيه في دعاء اللي هيمشي وراهم اللي هيمشي وراه اللي هيمشي وراه هيرجعهم لانتكاس تاني دخلوا من باب وخرجوا من الباب التاني وسعى لها سعيها مشي صح سلك الطريق صح فاولئك كان سعيهم مشكورا مشكورا يا جماعه يعني احنا ماشيين في طريق كله حوافز كله مكافآت كنت بكلمكم ان اعطيناك الكوثر وربنا لما ادى للنبي مكافأة ثبات في مرحله واحده نهر الكوثر في الجنه امال الثبات بقى في باقي البراحل في قول الله ولا سوف يعطيك ربك فترضى برضه كانت في نفس المرحله احد ائمه التفسير بيقول لك الف قصر في الجنه اذا كان مكافآت بس المرحله الجهريه يا رسول الله نهر الكوثر اعظم من نهر الجنه والف قصر في الجنه امال مكافآت طول الطريق ايه يا جماعه ده طريق رهيب طريق عظيم طريق كله نفحات من اول خطوه بتحط رجلك وبتلاقي رحمات ربنا وهدايات قلبك وبتلاقي ربنا اللي بيقود خطاقي طريق عظيم يا جماعه عشان كده شوف الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لربنا ايه بعد كده بيقول له لا احصي ثناء عليك يعني انا عاجز عن الشكر يا رب انا عاجز عن الشكر شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام من عطاءات ربنا وجوائز الملك سبحانه وتعالى مكافآت الملك سبحانه وتعالى طول ما انت ماشيه في الطريق ده وطول ما انت ماشي في الطريق ده يا جماعه اللي يعرف طريق ربنا ويعرف اللي فيه هيبهر انت عايز تاخد العطاءات اللي ربنا قالها في القران امشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه الصالحين وشوف ربنا هيديك ايه شوفي جنه الدنيا والاخره شوف السعاده اللي هتتنزل على قلبك الواحد اول ما التزم زمان وكنت من النوع اللي مرتبط باصحابي جدا ومرتبط بالخروج و و- كنت الكلام ده كان في اولى كليه بقى واجازه اولى كليه و- سبحان الله العظيم يا اخواني الواحد بقى يشوف اللي يعرفهم في الشارع يهرب ويقعد بسرعه ليه لان يا دوبك مفيش وقت الواحد عايز ينام بعد العشاء يصحى يقوم الليل الواحد كان يصحى يلاقي الساعه 12 لسه اربع ساعات بس على الفجر الليله ضاعت خلاص يا جماعه الواحد ما كانش بيحس بوقت ليه لذه الطاعه لذه الايمان نور العباده العصر ده محروم العصر ده يا عيني موجوع يا عيني يا عيني العصر ده مجروح القلب العصر ده تايه تايه معذب متخدر متخدر عارفين المنظر بتاع المنظر اللي كان بيجي في عالم الحيوان منظر السلاحف وهي بيفقس البيض بتاعها من تحت الصحراء وهي بتجري على البحر بسرعه عشان تلحق امهاتها تحت ال... تحت الميه وعقارب وسرطانات واقفه مستنياها بتنهش فيها نهش تلاقي الوف خارجه من تحت الرمل و... و... و... واحاد عشرات هي اللي وصلت هناك هو الشباب كده الشباب في سرطانات مستنياه تنهشهم تنهشهم وتقطعهم كسبنا ايه من المعاصي عصينا ربنا وما كسبناش حاجه ومشينا في غير طريق ربنا وما كسبناش حاجه ولكن يا جماعه احنا قاعدين نسمع مشاعر تائبين كلهم من كتر المشاعر اللي في قلبهم مش عارفين يقولوا ايه مش عارفين مش عارفين من كتر المشاعر اللي في قلوبهم والله حاسبهم يعني آه، يعني ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى احنا يعني يعني جنة الدنيا والآخرة يا جماعة جنة الدنيا والآخرة أيامنا الحلوة أيام الالتزام اللي عمرك ما هتعيش زيها كل فترة من فترات الالتزام فيها جمالها فترات أول الالتزام والإحساس بقى بالحنان الرباني والإحساس بالقرب من الله فترات الشغل في الدعوة والإحساس إنك بتتعب عشان ربنا بس ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي إن أعطيناك الكوثر ما تعرفش ربنا هيعطيك إيه ما تعرفش ما تعرفيش ربنا هيديك إيه بصبرك وثباتك كل حاجة من الدين لها لذتها كل حاجة من الدين لها مكافآتها تلتزم تاخد مكافآت هتنقلي نقله الدعوه هتاخدي مكافآت هتقوم ليله هتاخد مكافآت هتبقى عامل زي الموظف اللي اخر الشهر الوف مؤلفه مكافآت كل ده ليه كل حاجه عملتها خدت عليها مكافآت وخدت عليها حوا- حوافز من اول خطوه هتخطيها في طريق ربنا سبحانه وتعالى آه، يعني تاني يا اخواني الايه اللي هنترك بعض عليها من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا الملتزم هياخد أكتر من التاني الملتزمة التائبة هتاخد أكتر مليون مرة من اللي كانت هتاخده لو مشت في طريق التبرج وطريق المعصية كل حاجة هتسيبها عشان ربنا ربنا هيعوضها لك عشرة أضعاف وده الدنيا ده لسه الآخرة كمان نثق في الله يا جماعة ونقبل على الله بقلوب واثقة في الله سبحانه وتعالى ونقبل على الله بقلوب واثقة إن ربنا مش هيسيبنا وإن ربنا يثبتنا ربنا يتوب علينا جميعا ربنا يثبتكم ربنا يفتح لكم أبواب رحمته ربنا يأيدكم بطاعته ربنا يعزكم برضاه ربنا يرزقنا إن احنا نعيش في كنفه يا رب ربنا يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى ربنا يهدي قلوبنا وييسر الهدى إلينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم تب على عصاة المسلمين اللهم تب على شباب المسلمين وعلى فتيات المسلمين وعلى رجال المسلمين وعلى نساء المسلمين وعلى عصاة المسلمين اللهم طهر الأرض من معصيتك يا رب العالمين اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم استخدمنا جنودا مخلصين لك يا رب اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم تول أمورنا اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم استعملنا لنشر دينك في الأرض يا رب العالمين اللهم أرنا